السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل عام وانتم بخير يا جماعة كل سنة وانتم طيبين عساكم من عوادة عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير اهل الخليج واهل مصر واهل الشام واهل الدنيا كلها وحتى المسلمين الجدد في امريكا واوروبا مش ناسينهم والله يا جماعه هابي فيست عيد مبارك ان شاء الله على الدنيا كلها حبايبنا وقرايبنا واهالينا جميعا وكل مسلم على وجه الكره الارضيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد احنا الوقت في اخطر 48 ساعه في ال 365 يوم افضل الايام عند الله يوم النحر اللي هو كان النهارده ثم يوم القر اللي هو بكره احنا الوقت في افضل 48 ساعه يا جماعه وعشان كده النهارده هتكلم في اهم موضوع نتكلم فيه في العيد واخطر موضوع ننهي بيه سلسله فرسان العشر موضوع ايه تتوقعوا موضوع ايه قبل ما اقول لكم موضوع ايه انا عايز اسال يا جماعه احنا وصلنا لفين المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه وصلنا لفين لما نقرا حادثه عن طفل ماسك موبايل في ايده يجي ناس يسرقوه يقطعوا له صوابع ايده يقطعوا له صوابع ايده عشان ياخدوا المحمول من طفل تخيلوا يا جماعه احنا وصلنا لفين لما يجي جريمه من الجرائم تتظبط في المطار طفل جاي ميت وجايين يرجعوه بلده جايين متكفن وجايين يرجعوه بلده يدفن في بلده وهم في المطار يعني يعني بطريقه ما يكشفوا على الطفل ويفاجئوا ان الطفل بطنه كلها مشقوقه ومتخيطه وانه طفل اصلا اتقتل عشان يتحشى مخدرات من جوه عشان المخدرات يهربوها ويدخلوها في البلد احنا وصلنا لفين يا جماعه الى اي مدى الى اي مدى وانا جاي في الطريق شفت منظر يوقف شعر الراس يرجف قلب اي انسان لقيت واحد نزل من العربيه راجل كبير وجه على ست كبيره ست بسيطه وماشيه كبيره وقام لطشها حته قلم احنا كنا كلنا هنتجنن يعني بعض الناس جروا عليه شوفوا ده ايه ده ده ده عملت فيه حاجه حصل ما حصلش اي حاجه ده هو كان هيدوسها تقريبا هي بس يعني ايه بتحاول ترد عليه نزل ضربها بالقلم بعض الناس جت تدافع عنها امراه وبتضرب في الشارع من واحد جت تدافع عنها ابنه اللي معاه في العربيه قام راح جايب مسدس طبنجه وجاي شي- يصوبها على الناس عايز يموت اللي اللي سبحان الملك احنا وصلنا لفين يا جماعه انا قلت يا ربي امال اللي بيحصل في فلسطين ده افعال اليهود احنا بقى وسطنا ناس زي اليهود بقى حوالينا ناس زي اليهود عايشين وسطنا بقى المن- المنظر اللي احنا بنشوفه ده اعتداء على امراه واللي يجي يدافع عنها يتضرب بالنار ده ده الكلام ده عند اليهود في في عند فلسطين مش موجود عندنا يا اخوانا الى اي مدى وصلنا الى اي مدى الى اي مدى وصلنا في المجتمع بتاعنا يا جماعه الوقت الموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده صلة الرحم الروابط ما بين أهل الرحم وبعضهم ما بين أهل الأسر وبعضهم يا جماعة ق- قطع الرحم أنا عايز أهجم الليلة على قطع الرحم اللي بقاله خمس سنين ما شافش عمة من عماته اللي بقاله عشر سنين ما شافش خالة من خالاته اللي طول عمره ما يعرفش حد من قرايبه ولا كلمه ولا في أي اتصال بينهم ولا في أي شيء بينهم واحد هيقول ده ده ظلموني ده بهدلوني أنت قاطع وهم قطع للرحم ده قاطع وده قاطع للرحم هو عشان قطعك تقطعه أنت عشان ظلمك تقطعه أنت ده قاطع وده قاطع يا جماعة قطع الرحم من أخطر الذنوب ما من ذنب أجدر عند الله أن يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة ما فيش ذنب ربنا بيعجل عقوبته في الدنيا غير اللي متعان في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم موضوع خطير جدا موضوع في غاية الخطورة آه أنا أنا ما عدتش عارف أخويا أنا ما عدتش في علاقة بيني وبين أختي طب ليه يا جماعة كل ده ده بيحسدني يا أخي والأذكار ده بيكرهني يا أخي وأنت عملت إيه عشان يحبك ولا أولادك ولا أولاده يحبوك عايزين نقف وقفة خطيرة جدا يا جماعة مع صلة الرحم وأهمية صلة الرحم وافتكر الموقف اللي هزني من حوالي أربع سنين لما كنت مخلص درس في المسجد وخارج من الدرس فلقيت واحد بيسلم عليا بيقول لي أنت مش فاكرني فببص له كده فبقول له آه، انا انا انا شفتك قبل كده استنى انا هقول لك انا ما تقولش انت فهو واقف بيضحك فبيقول لي يا ما انتش فاكرني فبقول له انا انا شفتك فين انا شفتك فين احنا كنا زمان في بنتقابل مع بعض قال لي ده انا ابن عمك ابن عمي يا جماعه وسنين طويله ما نعرفش بعض وسنين طويله ما شفناش بعض لدرجه ان انا خارج من الدرس ناس ابن عمي قريبي سبحان الملك الجليل يعني واقفه احنا بنكلم الناس عن ايه صلاه وصوم وذكر وقيام ليل الكلام ده اولى الكلام ده اهم عند ربنا الكلام ده اعظم عند ربنا سبحانه وتعالى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاله الملك في غار حراء وجرى على السيده خديجه بيرتجف بيرتعش بترتعد فرائسه بيقول لها زملوني زملوني الحقوني قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا لا يمكن ربنا يسيبك ليه اول حاجه قالتها ايه انك لتصل الرحم انت بتصل الرحم ربنا لا يمكن يسيب اللي بيصل الرحم ربنا لا يمكن يخزي اللي بيصل الرحم لا يمكن يا جماعه سيدنا ابو بكر الصديق لما إم- بنته السيده عائشه زوجة رسول الله بعض الناس ولغوا في عرضها واتهموها بشرفها واتهموها بالزنا وفضلوا ليل نهار يتكلموا في المجتمع استلقونه بألسنتكم السيده عائشه اول ما عرفت الناس بيقول عليها كده ارتجفت ووقعت مغشيه عليها وبعد كده اخذتها الحمى واخذت ترتعد وبعد كده استاذنت من الرسول صلى الله عليه وسلم راحت عند بيت ابوها سيدنا ابو بكر الصديق فضلت تبكي لغايه ما قالت حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي لغايه ما البكاء كان هيفتت كبدها وابوها بيقول والله ما حدث لنا هذا في الجاهليه افنرضى به في الاسلام تخيل انت شعور اب بنته بتتهم بالزنا وبنته مين ده زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مصيبه في الدين وفي الدنيا المجتمع بيلف حوالين نفسه شهر كامل ما هوش عارف يعمل ايه في الورطه اللي فيها ده والناس ماشيه بعض الناس ماشيه تتكلم ليل نهار على السيده عائشه كان منهم واحد اسمه مصطح بن اثاثه مصطح بن اثاثه كان مسكين وكان قريب سيدنا ابو بكر الصديق مصطح بن اثاثه كان سيدنا ابو بكر بيديه معونه شهريه كفاله شهريه كفاله يا جماعه لما ربنا نزل براءه السيده عائشه سيدنا ابو بكر قطع المعونه الشهريه هد مرتب شهر لمين لواحد يعني عمل كل التشنيع ده على بنت انا وعلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن اديله فنزل قول الله ولا يأتلي منكم اولو الفضل ولا يأتلي اولو الفضل والسعه منكم ان يؤتوا اولي القربى يا رب يا رب ده ده, ده اتهم بنتي اولي القربى قريبك مهما ظلمك مهما عمل فيك ازاي قريبك رحم يا جماعه عايزين الليله نعرف يعني ايه رحم يعني ايه صله رحم يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى ينزل ايه زي دهيت في حق مصطح بن اثاثه لما سيدنا ابو بكر الصديق كان يقطع عنه المعونه لا المؤمن ما يقطعش رحمه ابدا السلسله ديت بتاعه طلاب الجنه السلسله دي مش هيقدر يقدر اللي فيها وينفذه ويستمر عليه غير طلاب الفرار من النار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه عليه الصلاه والسلام قرايبه والناس كلها قرايبه جايين يقولوا له فبيقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم تظنوا ان انا اعمل لكم ايه بعد ما رميتوا صلاه الجزور عليا في صحن الكعبه تظنوا ايه بعد ما حاولتوا تقتلوني مره في صحن الكعبه وخنقتوني ووقفت مكه تضحك على النبي عليه الصلاه والسلام وتشاور عليه تظنوني ان انا فاعل بكم ايه بعد ما طردتوني من مكه ورحت الطائف طردوني من الطائف ورجعت لا عارف ادخل بلدي تاني ولا عارف ارجع مكان تاني وفضلت محتمي في غار لغايه ما واحد من المشركين اشرني تظنوني ان انا فاعل بكم ايه بعد عام الحزن واللي انتوا وريتوه لي فيه وال13 سنه ليل نهار ايذاء وتعذيب واذى وشتم واعتداء تظنون ان انا فاعل بكم ايه ماذا تظنون اني فاعل بكم فقالوا اخ كريم وابن اخ كريم بداوا يدخلون من سكه الرحم اذهبوا فانتم الطلقاء شايفين النبي عليه السلام شايفين بر النبي وصله النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ابو طلحه كان اغنى واحد في المدينه المنوره تخيل اغنى واحد مثلا في مصر عنده كم مليار مثلا اغنى واحد في المدينه المنوره كان عنده جنينه جنينه بستان قدام مسجد النبي عليه الصلاه والسلام انا عايزك تركز من الكلمه دي قوي قدام مسجد ايه النبي اللي سافرته العمره والحج قدام مسجد النبي ده الارض فيه بكامل وقتي ده الارض فيه بمليارات يا جماعه مش بملايين اصلا ملهاش قيمه ما ينفعش تقدر الارض قد- قدام مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان جنه جنينه اسمها بيروحاء بيروحاء فلما نزل قول لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا خلاص انا وهبت دي دي احب مالي الي انا وهبتها لله مين فينا بيعمل كده دلوقتي يا جماعه مين فينا راجل غني يطلع حته ارض لله يطلع دورين في برج بيبنيه لله يطلع نص مليون جنيه من رصيده لله مين يا جماعه مين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك خليها في قرايبك يا رسول الله يا رسول الله ده حته ارض تمنها رهيب يا جماعه انتوا عارفين الارض دي الوقت مكانها ايه يعني ممكن يكون مكانها مثلا الهيلتون اللي في وش مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يكون وف- ف- فيها برج من الابراج المهوله اللي في وش الحرم المدني انتوا متخيلين يعني ايه الارض دي تمنها ايه ويديها القرايب ويوزعها القرايب ايه يعني ايه لو اديت لابن اخوك شقه في العماره بتاعتك ايه يعني يا اخي لو اديت حته ارض لاخواتك وقسمتها بينهم دي هديه منك ليهم ووصل من ايه يعني يا جماعه ايه يعني يا جماعه يا جماعه احنا احنا إيه- بقول لكم الكلام ده مش هيقدر قيمته غير طلاب الجنه والله العظيم اما يبقى ناس قرايب الواحد بيشوف ناس سواء في عيلته بره عيلته في الدنيا كلها ناس اغنياء جدا جدا جدا وناس فقراء جدا وجنب بعض وجيران وقرايب واحباب وكل وده لا يرحم ده ازاي وصلنا لهذه الدرجه طلاب الجنه ما كانوش كده اللي عايزين الجنه ما كانوش كده الصحابه والسلف وسلف الامه ما كانوش كده اللي عايز الجنه والله ممكن واحد يقعد يقول هو ال- الراجل ده بيقول ايه هو ده ادي حته ارض هو ده ده ده ده, ده عقل ده ان انا اطلع حته ارض لقرايبي هي الدنيا عاد فيها الكلام ده هو عاد حد يعرف حد اللي عايز الجنه بيعمل اي حاجه اللي عايز الجنه بيطلع اي حاجه طلحه بن عبيد الله من العشره المبشرين بالجنه جاله واحد يساله برحم من رحمه يعني له ق- بقرابه من قرابته اداله حته ارض ثمنها 300000 دينار عثمان بن عفان كان عرض عليه فيها 300000 دينار اداها له اداها له صله للرحم ليه افعال عشر مبشرين بالجنه افعال واحد من العشر المبشرين بالجنه ليه كانوا طلاب جنه يا جماعه عارفين طلاب الجنه عارفين بذلوا قد ايه للجنه عارفين السلف وعلمائنا ودعاتنا وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا قد ايه عشان الجنه كان يروى ان في واحد اسمه ابو قدامه الشامي انا عايز اقول لكم الجنه كانوا بيعملوا إيه عشانها كانوا بيضحوا قد ايه عشانها كانوا بيسهروا قد ايه عشانها كانوا بيبذلوا قد ايه عشانها كانوا لما بيعرفوا ان الحديث ده بيجيب فضيله عمل تودي للجنه كانوا بيجتهدوا فيها قد ايه ابو قدامه الشامي واحد من الشام الشام ده ارض مقصله في الجهاد ارض مقصله بيت المقدس واكنافه ناس مقصله في الجهاد ابو قدامه الشامي كان بيجاهد ليل نهار بيقاتل الروم ليل نهار بيقاتل الصليبيين ليل نهار ابو قدامه الشامي مره راح مسجد النبي عليه الصلاه والسلام بيعتمر ف يعني بي- بيزور مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له حدثنا باعجب ما رايت قال لهم اعجب ما رايت كان رايح يغزو في سبيل الله عايش حياته في الغزو فمر على بلد من البلاد فوقف في المسجد يرغب الناس في الجهاد فبدا الناس ترغب وبدات الناس تسخن معاه وناس تطلع تجاهد معاه وناس تتبرع له بيقول فلما كان الليل روح بيته روح البيت بتاعه اللي اجره وقفل على نفسه فاذا بالبيت فاذا بالباب يطرق بيفتح الباب لقى امراه وفي ايدها حاجه ادتها له وانصرفت وهي تبكي ايه ده ما هذا قالت له دول ضفيرتي دول احسن حاجتين عندي في الدنيا الضفيرتين بتوع شعري انا قطعتهم خليهم لجام للفرس بتاعك وانت بتجاهد في سبيل الله انا مملكش اي حاجه غير كده زوجي مات وخلاص مملكش اي حاجه غير كده لعل الله يغفر ليا لما يلاقي لجام فرسك الضفيرتين بتوعي وانصرفت وهي تبكي بيقول تعجبت جدا من بذلها وشوقها للجنه وتضحيتها بيقول فلما جه بقى يطلع تاني يوم بقى مع اخوانه في الجهاد فلقى غلام جاي مغطي وشه وعايز يخرج معاه فبيقول له من انت اكشف وشك اشوف الاول انت سنك صغير تنفع ولا ما تنفعش فلما كشف وجهه وجده وجها كالقمر غلام عنده 17 سنه فقال له هل لك اب ارجع لابوك قال له ابي قتل في جهاد الصليبيين واخوالي قتلوا قال له فهل لك من ام قال له امي صاحبه الشكال صاحبه ال- الضفرتين اللي جت ادتهم لك امبارح عشان تنجب بهم فرسك وهي التي ارسلتني وقالت اذهب يا بني وهب نفسك لله واطلب مجاوره الله في الفردوس الاعلى واطلب مساكنه ابيك واخوالك في الجنه واطلب الشهاده عند الله سبحانه وتعالى لعلك ان نلتها تشفع لي عند الله سبحانه وتعالى اللهم ان هذا ابني وفلذة كبدي وثمرة فؤادي ربيته يا رب وسلمته لك اللهم فقربه من ابيه واخواله قال له انا شهيد ابن شهيد انا نفسي ابقى شهيد ابن شهيد انا انا عايز اطلع معاك اجاهد في سبيل الله قابلوا ابو قدامه الشامي بيقول فلما خرجنا كان اسرع واحد انشط واحد اكتر واحد ذاكر لله ليل نهار بلا توقف اكتر واحد بيجتهد في الخدمه لدرجه انهم كانوا صايمين مره قبل الجهاد على طول وعايزين يفطروا فاصر هذا الغلام ان هو اللي يعمل لهم الفطار هو اللي يطبخ لهم فذهب فاتاخر عليهم راح ابو قدامه يشوفه لقاه نايم والقدر جنبه بيطبخ فيه فبيقول وهو نايم الغلام ده نايم لا بيتبسم وبعد كده التبسم زاد وبعد كده بدا يضحك وهو نايم بدا يضحك جدا وبعد كده استيقظ من النوم قال له يعني رايتك تتبسم وبعد كده ضحكت فقال له إيه رؤيا رايتها قال له قصها علي قال له اجعلها بيني وبين ربي قال له اقسمت عليك بالله ان تقصها علي قول لي الرؤيا دي ايه قال له رايت الجنه فوالله ما رايت شيئا مثل انا شفت الحسن اللي عمري ما كنت اتخيل ان في حسن زي كده فبينما انا اتجول في الجنه اذا بقصر قصر بيشع نور النور بيتضوء منه ويتلألأ منه وطوبى لبن منه ذهب ولبن فضه ولكن الشرف والنوافذ بتاعته من الجواهر والاحجار الكريمه منظر رهيب والستاير بتاعته ارخيت اتشالت كده من على الشرفات واذا بجواري من شده الحسن كل واحده اجمل من القمر من شده الحسن واذا باجمل جاريه فيهم اجمل امراه فيهم تنظر الي وتقول بانبهار هذا زوج المرضيه هذا زوج المرضيه ده زوج المرضيه فقلت انت المرضيه انت انت اللي جمالك الباهر ده هو انت المرضيه اللي انا جوزها قالت له انا خادمه من خدم المرضيه وان شئت ان تراها فادخل القصر وانظر اليها بيقول فلما دخلت ونظرت اليها لولا ان الله ثبت بصري لذاب بصري لولا ان الله ثبت عقلي لطشع عقلي فقالت مرحبا بولي الله وحبيبه ولكن لا موعد لك الان عندنا ولكن غدا بعد الظهر بيقول فاستيقظ من الرؤيا وهو قلبه يعني تخيلوا يا جماعه انا ليا احد اخواني من يومين قابلته الفجر بيقول لي انا لسه شايف دلوقتي ان انا مت ودخلت القبر فلقيت ميه كده نازله قلت الحمد لله هشرب وبعد كده لقيت القبر وسع ولقيت مراتي قاعده بتضحك وقاعده م- معاها السؤال كده وقاعده بتضحك و- وفرحانه بيقول انا صاحي ايه الجو ده ايه الجو ال- الامان ده ايه جو الاطمئنان ده ايه جو السكينه ده هو شاف جو في القبر يعني بدون بقى ايه سرد للرؤيه كامله شاف جو في القبر غير متوقع ده شاف رؤيه في الجنه صاحي فرحان صاحي بيضحك فلما كان من الغد في الجهاد وقف هذا الغلام في الصف الاول ابو قدامه قال له يا بني انت جاهدت قبل كده قال له انا عمري ما جاهدت قبل كده قال له يا ابني ده ده سيوف بتطلع ورقابي بتطير وجماجم بتتكسر وايدين بتتحطم ورجلين بتبقى اشلاء انت هتقف فين ارجع في الوراء فقال لا اتريد ان ادخل جهنم قال له وما يدخلك جهنم قال له مش ربنا قال ان اللي يفر من الزحف له جهنم والعياذ بالله له جهنم وربنا يصلح جهنم وساءت مصيرها قال له يا بني ليس ذاك فصمم انا هقف في الصف الاولاني دخلت المعركه لغايه الظهر طحن مع الصليبيين فلما انتصر المسلمين بفضل الله فابو قدامه بيدور كل واحد بيدور على قرايبه ده ملوش قرايب ملوش حد ابوه اخواله استشهدوا في الجهاد فبيدور عليه فوجدوا خلاص محطم بيلفظ انفاسه الاخيره وق- ويقول اين عمي ابو قدامه اين عمي ابو قدامه فلما راح له قال له اخبر امي مني رساله اخبرها ان الله قد تقبل هديتها واخبرها اني ان شاء الله مت في سبيل الله مقبلا غير مدبر واخبرها اني سابلغ سلامي لابي واخوالي في الجنه واني ساشفع لها عند الله ان تقبل الله شهادتي وايه وحتى تصدقك خد جزء من ملابسي اللي عليها الدم واديها لامي وقل لها الموعد الجنه ان شاء الله يا امها فلما عاد ابو قدامه الشامي الى امه عشان ي... عشان يخبرها بموت ابنها و... ويرجع لها الامانه اللي ابنها بعتها لها فقالت امعز ام مبشر قال لها وما المعز وما المبشر قالت له ان تقبل الله هديتي التي اربيها له منذ سبعة عشر عام فانت مبشر لو ربنا تقبل ابني منه مني اتقبله شهيد انت بتبشرني وان لم يقبلها مني فانت معزي قال ابشري لقد تقبل الله ابنك وبعد كده وراها الهدوم اللي فيها الدم اللي بتاعت ابنها عشان يقول لها ان ابنك فعلا مات شهيد في سبيل الله وده دمه اللي اهرق في سبيل الله قالت كان كل ليله يدعو الى الله في جوف الليل ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير اللهم احشرني من حواصل الطير ثم رفعت يديها الى السماء وقالت اللهم اني ضحيت لك بزوجي واخو اخوتي وابني اللهم فارض عني واجمعني معهم واجمعني معهم في الجنه الغلام ده يا جماعه وهو بيموت وهو بيموت وهو خلاص يعني يعني مع ابو قدامه الشامي بيوصيه وبيديله الثوب اللي فيه الدم بتاعه وبيوصيه انه يقول لهم الملتقى الجنه قبل ان يموت قال يا عم والله لقد صدقت الرؤيا اني لارى المرضيه الان واني لاشم ريحها وعد الصدق الذي كانوا يعدون وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم قدم صدق الجنه يا جماعه شوفوا هي ضحت بايه عشان الجنه وجوزها وابنها وطفرتها شوفوا ابنها ضحى بايه بعمره عشان الجنه شوف ابو قدامه الشامي ضحى بحياته عشان الجنه احنا دلوقتي لما نيجي نقول صله الرحم والجنه احنا زاهدين ليه احنا زاهدين في الجنه ليه مش عايزين ندفع ثمنها ليه يا جماعه الرحم يا جماعه الرحم الرحم لما خلق الله الخلق قامت في صحيح البخاري فاخذت بحقوي الرحمن اتوسلت بربنا وقالت هذا مقام العائذ بك يا قاطع الرحم يا اللي بقالك سنين ما تعرفش قرايبك ولا عمامك ولا اولاد عمامك ولا اولاد اخوالك ولا قرايبك ولا حد منهم يقصدك في خدمه تعمل له حاجه وقافل تليفونك عنهم وقافل بيتك عنهم يا قاطع الرحم اتق الله هذا مقام العائذ بك فقال الله اما ترضين ان من وصلك وصلته لما ربنا يوصلك هيعمل لك ايه وان من قطعك قطعته وفي روايه وان من قطعك بتته قطعه من الجذور وفي روايه وان من نكثك نكثته نكث زي- هقطعه هقطعه مش هقطعه هقطعه ليه الرحم يا جماعه الرحم يا جماعه الرحم صله الرحم من اعظم العبادات عند الله الرحم بتقول يا رب ظلمت يا رب قطعت يا رب اسيء الي الرحم بتستغيث بالله الرحم الوقت معلقه في عرش الله بتستغيث بالله الرحم ديت بإشارة منها يوم القيامة تدخل الجنة أو تترمي في النار بإشارة فمن أشارت إليه الرحم أن وصلني وصله الله ده يوم القيامة ومن أشارت إليه الرحم أن قطعني قطعه الله الرحم ب- بدا- بتدعي لك أو عليك كل يوم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله الرحم يا جماعة ما هيش حاجة سهلة أنتوا متخيلين يعني إيه قطع الرحم ملعون في كتاب الله قطع رحم ملعون في كتاب الله فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ها اولئك الذين لعنهم الله قطع الرحم عنهم تماما لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم قاطع الرحم عذرك ايه عند ربنا انك آه، خايف احسن تتكسف هو والله اصل انا قرايبي قرايبي ممكن يكسفوني انا خايف احسن اروح لهم اصل ما بيتصلوش بيا ولا هم عايزيني ولا محتاجيني في حاجه وايه يعني إيه يعني كسفه بالجنه ايه لما تتكسف كسفه وتدخل الجنه ايه يعني مندوب المبيعات بيتكسف كم مره على ابواب الناس كم مره عشان يدخل عشان يجيب فلوس عشان يجيب دنيا انت عايز الجنه ايه يعني خد لهم هديه حلوه يا اخي تؤلف القلوب وتحببهم فيك وتفرحهم بيك وتعرفهم انك بتحبهم بجد خد لهم هديه ومش ولو كسفوك يا اخي ايه يعني لو كسفوك ايه يعني في سبيل الله ايه يعني في سبيل الجنه زي ما الرسول عليه السلام قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ربنا هيظهرك وهينصرك وهيأيدك ما دام انت استحملت الكسوف دوت عشانه في موضوع صله الرحم لو قرايبك مش راضيين يصلوك وانت اللي بتصلهم ما دمت على ذلك واحد يقول انا ابويا من ساعه ما مات ما حدش من قرايبي عبرني يا اخي ليس الواصل بالمكافاه انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها هو الواصل يا بختك يا ثوابك يا اللي قرايبك ما بيسالوش عنك وانت بتسال عنه يا ثوابك يا اللي قرايبك مش عايزينك وانت اللي بتروح لهم يا ثوابك يا ثواب ده رحم يا جماعه ده رحم الرحم شجنه من الرحمن والله العظيم انا سمعت حديث ونصوص في الرحم انا عمري ما قريتها في عباده تانية على الاطلاق شجنه من الرحمن انا ما لقيتش حد فسرها اصلا يعني ايه شجنه من الرحمن يقول لك الشجنه اللي هي الحاجات المتشابكه في الشجر الشعب المتشابكه في الشجر او العروق المتشابكه في ال في ال في, ال في الدم ازاي شجنه من الرحمن ازاي العروق المتشابكه في الشجر ازاي شجنه من الرحمن يعني كان ربنا بيقول لك انت ما تعرفش الرحم دي عندي شكلها ده في البخاري في البخاري الحديث ده يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول شققت لها اسما من اسمي يعني مقامها عند ربنا ايه يعني ايه ربنا يقول ان قطع رحم ملعون يا اللي كلت ورث رحم من رحمك تضمن ان ربنا ياخذ ورثك في الجنه ويحرمك من ميراثك في الجنه ميراث الصالحين في الجنه زي ما انت حرمت حد من قرايبك من ورثه في الدنيا تضمن منين إيه؟ يا جماعه قطيعه الرحم دي بتعجل عقوبتها في الدنيا قبل اي حاجه قبل اي شيء بتعجل عقوبتها في الدنيا بتعجل العقوبه بل لا يقبل عمل قطع الرحم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال على الله كل خميس ليله الجمعه اسمع فلا يقبل عمل قاطع رحم يا رب ده صلى في جماعه وصام وقام ليل يا رب لا يقبل يا رب ده ال10 ليال من ذي الحجه قطع سجاجيد الصلاه بدأ لا يقبل يا رب ده في رمضان صلى وصام وتهجد واعتكف لا يقبل عمل قطع رحم لا يقبل لا يقبل ازاي يا رب خد اللي اخطر من ده في البخاري ومسلم لا يدخل الجنه قاطع لا يدخل الجنه ما يقربش من الجنه اصلا ما يدخلش الجنه ما يدخلش الجنه ازاي ازاي يا رب كل اللي عمله ده الا الرحم الا الرحم يا قاطع الرحم اتق الله يا قاطع انا بقول الكلام ده في العيد ليه لان احنا قدامنا اربع ايام يا جماعه النهارده وثلاث ايام في العيد زور قرايبك يا اخي اتصل بقرايبك يا اخي كلم قريبك وقرايبك وخالتك وعمك وعمتك و... كلم الناس يا اخي اتصل بقرايبك صل رحمك يا اخي سبحان الملك الجليل مهما كان اهلك ما ورثوكش صله الرحم مهما كان اهلك ما عرفوكش بقرايبك روح لهم اتق الله فيهم طب انا قرايبي انت ما انتش عارف ما انتش عارف عملوا فيا ايه ده بهدلوني دخلوني محاكم كلوا ورثي ظلموني انت ما انتش عارف عملوا فيا ايه دول ما بيحبونيش اسمع بقى افضل الصدقه افضل ايه افضل الصدقه الله يعني مش ثواب صدقه لا لا ده افضل الصدقه لا افضل الصدقه الصدقه على مين يا رسول الله افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح يعني ايه ذي الرحم الكاشح الكاشح اللي انت عارف انه ما بيحبكش اللي انت عارف انه بيكرهك اللي انت رايح له عارف انه بيضمر العداوه ليك اللي انت عارف انه لو يقدر يأذيك يأذيك ده ده افضل صدقه مش افضل الصدقه الصدقه على اليتيم اللي كافله هو هو وانت يا رسول الله في الجنه كهاتين لا مش افضل الصدقه الصدقه على المسكين اللي انت قلت يا رسول الله الساعه على الارمله والمسكين كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله لا مش افضل الصدقه يا رسول الله الصدقه على المريض والمحتاج لا افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح كمان اللي انت عارف انه ما بيحبكش يعني يا جماعه ثواب رهيب احنا مضيعينه ليه ليه تيجي تقول لي بقى انا عارف ان هو ما يحبنيش ايه يعني ما يحبكش ايه يعني ما يحبكش ايه القضيه يعني هو انت بتعمل كده المخلص ما بيترددش المخلص ما بيعملش العباده لانه بيحبها وبيكرهها او سهله او صعبه المخلص ده بتاع ربنا يا جماعه بتاع ربنا ما بيترددش ابدا في طاعه لله سبحانه وتعالى الدنيا اللي بيصل رحمه ده الدنيا الرسول بيقول اعجل البر ثوابا اعجل البر ثوابا مش ربنا اسرع الحاسبين بيديك حسابك اول ما بتعمل العمل الصالح في الدنيا قبل الاخره اعجل البر ثوابا اكتر حاجه هتلاقي ثوابها فورا ايه يا رسول الله صله الرحم يعني انت عايز الدنيا صله الرحم بل ورد في بعض الاثار ان اجابه الدعاء مرتبطه بصله الرحم بل عبد الله بن مسعود كان مره قاعد في قعده بعد الفجر فاراد انه يرفع ايده والناس تدعو معاه قال لهم نشدتكم بالله من كان منكم قاطع للرحم اللي بقاله سنين ما يعرفش قرايبه ولا بيروح لهم ولا بيزورهم ولا بيتصل بيهم نشدتكم بالله من كان منكم قاطع للرحم فلا يقربن مكاننا ما يقعدش معانا يقوم ليه ليه يا ابن مسعود فان ابواب السماء مرتجه في وجه دعاء قطع الرحم ابواب السماء مقفوله بالضبه والمفتاح في وش دعاء قطع الرحم يعني دعاءه لا يجاب طب انت صابر على كده ليه حاطط نفسك في كده ليه حاطط نفسك في الوضع ده ليه مضيع الثواب ده ومعرض نفسك للهلاك ده ليه ليه يا جماعه يا جماعه في روايه لابن حبان وما من اهل بيت يتزاورون او يتواصلون الا ولا يحتاجون ربنا يخليهم ما يحتاجوش ابدا ما يحتاجوش لحد حتى لو ظلم حتى لو عصاه بس بيوصلوا الرحم بس بينهم وبين بعض ود الحديث الخطير من سره ان ينسى له في اثره في قراءه ان ينسى له في اثره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه ينسى له في اثره يعني يعني يطول عمره يطول عمره يا اما على قول بعض السلف ان هو ربنا يبارك لك في عمرك وليلك ونهارك يا اما يطول عمرك فعلا يطول عمره ويبسط له في رزقه مش عايز سعه الرزق انت ليه زاهد في ده كل ده عشان ايه عشان شويه شويه رواسب جوه القلوب عشان شويه قضايا قديمه يا اخي يا اخي سبحان الله يا اخي والله العظيم الواحد بيبقى بينه وبين حد سواء من قرايبه ولا من غير قرايبه ولا من الناس مشاكل ياما سواء ورثها من قبل كده عن اهله او او ايا مكان بيروح ويتكلم بيلاقي الدنيا سبحان الله العظيم ولا كان في حاجه والقلوب بتتصافى والناس بترجع حبايب والود بتتمد كسور داني بينه وبين الناس وربك بيرضى وربك بيبعت سبحان الله احنا زاهدين ليه خايفين ليه واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله اذنبت ذنبا عظيما انا وقعت في مصيبه انا عملت كبيره الكبيره دي راجل مش عايز يقول انا عملت مصيبه يا رسول الله اعمل ايه قال له هل لك من ام قال له ماتت ماتت يا رسول الله قال له هل لك من خاله قال له نعم قال له فبرها يعني صله الرحم تكفر الكبائر تكفر الكبائر طب وتجيب حسنات تجيب حسنات الفاظ احاديث صله الرحم لا توجد في حديث ثاني ايه ما احب الاعمال الى الله يا رسول الله احب الاعمال قال له الايمان بالله قال له ثم ما ها قال له صله الرحم صله الرحم بعد الايمان بالله لا ده في حديث ثاني خطير افضل اخلاق اهل الدنيا والاخره وفي روايه افضل اخلاق الاولين والاخرين افضل حاجه البشر عملوها في المعاملات في التاريخ كله ايه يا رسول الله ان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وان تعفو من ظلمك ان تصل من قطعك انك توصل اللي قطعك ده افضل حاجه يا رسول الله افضل اخلاق يعني إيه؟ يا رسول الله انت قلت ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا اخلاقا يا رسول الله ده انت ده انت ده, ده كل ما الواحد خلقه بيزداد كل ما يبقى جرك في الجنه يا رسول الله يا رسول الله ده انت قلت ان الرجل لا يبلغ او ان المراه لا يبلغ بحسن الخلق منزله الصائم القائم اللي اعلى من كل ده اللي اعلى من كل ده يا رسول الله اللي يصل من قطعه اه والله العظيم اللي يصل من قطعه حتى لو قرايبه قطعه يوصلهم وصل الرحم يا جماعه وصل الرحم ده عند ربنا ثوابه عظيم قوي عند ربنا ما بيوقعش ما بيتكسرش ما بيتسابش ربنا ما بيخزهوش ربنا ما بيسيبوش ربنا ما بيضيقهاش عليه وصل الرحم ده عند ربنا مقامه قد ايه اعظم من مقام اللي بيصوم ويصلي ويزكي وي وي وي وي. اعظم من مقام اللي بيعمل العبادات ولكن ما بيعملش المعاملات اعظم من مقام كل دول واصل للرحم يا اخواني واصل الرحم طب شوف بقى الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انما الدنيا لاربع اول نوع ايه مم. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ها ويعلم لله فيه حقه ده ماله يا رسول الله فهو افضل المنازل ده افضل واحد في الدنيا يا رسول الله اللي بيصل رحمه بالمال اللي ربنا اداه له ده افضل المنازل يا حبيب الله ايه ده ايه المقامات العاليه العظيمه دي يا جماعه ايه الثوابات الرهيبه دي ومن شويه افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح انا والله يا جماعه ما سمعت الكلام اللي في نصوص قد... الرحم في اي حاجه تانية عمرك شفت عباده الرسول قال عليها بينسى بسببها في اثر العبد بتطول العمر سمعتها ده قبل كده سمعت عن عباده امسكت بحقواي الرحمن في صحيح البخاري وقالت هذا مقام العائذ بك حقواي الرحمن اللي العلماء قعدوا يفسروا بقى قالت يعني استغاثت وتوسل العلماء بقى مختلفين اختلافاتهم في معناها وناس يقول حق الرحمن اللي هو العرش وناس يقول حق الرحمن يعني ايه يا جماعه يعني ايه يعني يعني النصوص دي سمعناها قبل كده سمعت عن عباده الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان اللي مش هيعملها ربنا هيقطعه ومن قطعك قطعته سمعت عن عباده في الكلام ده ان اللي هيقطعها ربنا هيقطعه ربنا هيبته ربنا هينكثه سمعت عن عباده فيها التهديد ده اللي تركها كحاجه يعني معناها ان ربنا سبحانه وتعالى مقام العباده دي عند الله شكله ايه ودرجته ايه ومقامه ايه انا قلت لكم ابو بكر الصديق اللي اتهم بنته ربنا قال له اعفوا عنه قول القربى قول القربى يا جماعه ص- الا صله الرحم ان كلا والله لا يخزيك الله ابدا كفايه انك تعيش حياتك ببشر الكلمه دي كفايه انك تعيش حياتك كلا والله لا يخزيك الله ابدا وانت حاسس ربنا مش هيخزيك ابدا ومش هيسيبك ابدا ابدا كفايه انك تشابه العشر المبشرين بالجنه زي طلحه بن عبيد الله وانفاقه زي ابو طلحه لما طلع بيروحاء في قرابته في صله الرحم كفايه انك انت الرحم بتاعتك تدعي لك كل يوم من عند عرش الله من تحت عرش الله وتص... وتشير اليك يوم القيامه يا رب هذا وصلني فيصلك الله سبحانه وتعالى كفايه يا جماعه ان الرحم بتستناك على الصراط على الصراط ايوه يا تعديك يا توقعك طب تخيل لو انت قطع للرحم هتعمل ايه يا تعديني يا توقعني على الصراط هي والامانه اللي بيكتشف شغله واللي واللي واللي واللي بيسرق ال- واللي بيبيع للمسلمين سلع مغشوشه الامان والراحم الرحم والامان الراحم مستنياك عند القنطره اهل الارحام حقوقنا فين فين حقوقنا اللي كانت عليك لينا فين الحقوق بتاعتنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه انت مؤمن لو مؤمن بالله صل رحمك لو مؤمن بعذاب القبر ونعيمه صل رحمك لو مؤمن بالصراط والقنطره والميزان صل رحمك لو مؤمن بجهنم صل رحمك لو مؤمن بالجنه والفردوس ومقاماتها صل رحمك يا جماعه من كان يؤمن يا دي شعبه من شعب الايمان يعني ايمانك ناقص يا اللي ما بتوصلش رحمك جزء من ايمانك ركن من ايمانك ناقص مش موجود يا اللي ما بتوصلش رحمك يا بختك يا واصل الرحم يا بختك يا اللي عارف حق ربنا في رحمك يا بختك يا واصله الرحم يا جماعه وصله الارحام اللي بيمنع زوجته عن ارحامها بتمنع زوجتك عن ارحامها ليه ليه ده انت كده تاخد اسم قطع الرحم هي معذوره هي هي مضطره خلاص تسمع كلامك انت بتاخد صله اسم قطع الرحم ولما تسيبها تصل رحمها انت بتاخد ثواب صله الرحم يا جماعه يا غ- يا اخوانا عايزين عودوا ولادكم على صله الرحم بدل ما ولادكم يكبروا بكره يلاقوا نفسهم لا ما عارفين قرايبهم ولا حد عرفهم قرايبهم ولا حد ما سمعوش غير يمكن كلام نقد ولا كلام شتيمه ولا كلام في تكريه لقرايبهم ليه يا جماعه ليه ليه ده ده ده, ده الرحم دي بالنسبه لاولادكم عزوه حتى اولادك يبقى في ناس يا اخي سند ليه يا اخي من دمه بينه وبينهم دم بيحبوهم ويحبوه ويصلهم ويصلوه تاخد اولادك في العيد ده اهو تاخد اولادك لكل قرايبك وتعرفهم عليهم ليه يا جماعه ليه صله الرحم احنا مقصرين فيها هذا التقصير الرهيب من ضمن صله الرحم يا جماعه وده طبعا موضوع له مجال كبير جدا ولكن الوقت لازم نشاور ليه لازم نشاور فيه في العيد في العيد في الاوقات اللي فيه امهات واباء الوقت في دور المسنين اولادهم ممكن يتصلوا بهم او ما يتصلوش بهم في دور المسنين يعرفوا ما- هم كويسين ولا لا الوقت في اباء وامهات بيشحتوا اولادهم ومش عارفين يلاقوا اولادهم اباء وامهات فانوا عمرهم عشان اولادهم وفي الاخر اولادهم باعوهم عشان ده مراته وزوج جوزي يا ماما و... و... و... ومراتي يا يا يا امي وجوزي يا بابا و... وخلاص والموضوع خلص مع السلامه كفايه عليكم كده اديتهم امكم وخلاص ازاي يا جماعه يا جماعه التضحيه للام والام بتعملها لاولادها الوالدين بيعملوها دي ما فيش زيها في الدنيا كلها عامله بالظبط زي ال- عارفين ال- الكتكوت اللي بيطلع من البيضه اما بيطلع من البيضه بيكون كل اللي جواه اتمص انتهى وما عادتش غير شويه قشر متهشم وهو طلع كائن لسه بيستقبل الحياه بكل قوته او بالظبط كده عمامك بتربيك بيكون عمرها راح فيك نضاره شبابها وقوتها وصحتها انت بقيت قوي وفي عز قوتك وهي ضحت بكل حاجه عشانها اول ما العيال يكبرهم جري على قدام محدش يبص لورا جري على جوزها جري على على مراته جري على اولادهم جري محدش يبص لورا ليه محدش يبص للام والاب اللي ربوكوا ليه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للي بيجري اقف عندك اقف هنا انت رايح فين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قضى يعني الامر ده اترفع للقضاء الاعلى في السماوات والارض كلها قضاء الاعلى وربنا قضى اقف انت رايح فين سايب امك وابوك رايح فين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الوالدين بعد ربنا اه تاني اكبر رابطه في الوجود تاني اكبر صله في الوجود وعلاقه في الوجود علاقه الاسره اللي بيخرج منها الارحام اشمعنى الوالدين امك دي لو انت مت يا ابني امك ده حياتها انتهت حياتها اتحطمت ما شفتش ام ابنها ما- انت عارف هي بتحبك قد ايه ده الاب تلاقي ابن ابنه م- المدرسين مش طايقينه الجيران مش طايقينه الناس مش طايقينه هو الولد مش طايق نفسه ويقولوا لابوه اضربه قدمه الراجل ايده مشلوله مش قادر يمد ايده على ابنه ليه من كتر العاطفه القهريه اللي في قلبه تجاه ابنه لما بشوف حد من اخواننا و- وكثير من الملتزمين والملتزمات عاق الوالديه للاسف الشديد عاق الوالديه مفيش بر هو معنى انك انت ذاك يا امي وذاك يا ابي انت كده بقيت واصل ل- لوالديك ولا بر بوالديك فين بر الوالدين فين كثير من الملتزمين عقل والديه لما تيجي تشوف الملتزمين بيتعاملوا ازاي مع والديهم يا جماعه يا جماعه وبالوالدين احسانا لما اشوف اخ من الاخوه بيشد على حد من اهله وهو بيعمل كده ليه اقول له يا ابني اما تخلف هتعرف الام والاب بيحبوا الابن قد ايه هتعرف العاطفه الرهيبه اللي في قلبهم انت ب- عمرك ما هتقدر الا لما تخلف عمرك ما هتعرف الا لما تخلف وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف الوقت جاي تقول لهم اوف وامك لما غيرت لك 100000 مره وانت طفل صغير ما قالتش اوف ليه ولما كانت حامل فيك تسع شهور كانه حقن سم في جسمها كله ما قالتلكش اوف ليه ولما اهلك صرفوا عليك كل سنه وكل شهر وكل يوم وكل ساعه لغايه ما ابوك جوزك ولا امك جوزتك في الاخر بمكافاه نهايه الخدمه بتوعهم وسابوا اخر فلوس ممكن تبقى معاهم في حياتهم عشان انت تتجوز ما قالولكش اوف ليه ولما امك ضحت اكبر تضحيه في الدنيا كلها اتضحت هي تضحيه الام عشان ابنها انت لما كنت صغنن كده كنت حته خليه واحده اتزرعت في رحم امك حته خليه بس خليه شرهه خليه نهمه خليه قاعده تمزق في اللحم بتاع الرحم وقاعده تمص في خلاصه دم الام الام تقعد تاكل وتشرب وتتغذى وخلاصه كل ده تروح لك انت وانت لسه خليه بتكبر بكل نهم وبتتوسع بكل شراهه على حساب خلاصه دم وعصاره دم الام لغايه لما بيجي عظمك يتكون يبدا الكالسيوم اللي في عظم امك يدوب ويتحلل في الدم عشان يتكون منه عظمك انت عشان بعد سنين يجي لها هشاشه عظام وانت تبقى واقف زي القطر كده اهو عظمك مبني بقمه القوه والمتانه وبعد كده بعد كده تقول ادفع لها ايه تديها تمن هتديها تمن ايه هتديها تمن كبدك ولا كليتك اللي تكونه من دمها ولحمها ولا تديها تمن عظمك اللي تكون من عظمها وهي بعد كده كبرت وبقى عندها شاشه عظام وانت اللي بقيت قوي هتديها تمن ايه هتدفع لها- جاي الوقت تقول لها اوف وما قالتلكش هي اوف من زمان ليه لما قعدت تاكل ووسخت حواليك مئة ألف مرة لما وسخت هدومك وغيرتها لك مئة ألف مرة كل ده ما قالتلكش اوف وانت اللي جاي النهاردة تقول لها اوف فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما النهر زي نهر النيل كده النهر اللي هو الشق الكبير اللي شق الارض عشان كده نهر النيل يتسمى نهر لانه شق وشق الارض والميه جرت لا تنهرهما يعني الكلمه اللي هتقولها لهم جارحه هتشق نفسيتهم هتشق قلبهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما احترمهم قدرهم ارفعهم عظمهم حط جزمتهم على راسك قدرهم وقل لهما قولا كريما حسسهم اتكلم عنهم قدام الدنيا كلها على انهم اعظم اتنين في الدنيا دي كلها وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل الذل الذل يعني ايه يعني اشتغل لهم بتاع شاي وقهوه تعمل لهم شاي وقهوه اشتغل لهم مكواجي تكون لهم هدوم اشتغل لهم غساله تغسل لهم هدومهم اشتغل لهم فراش تمسح لهم الارض والسجاد اشتغل لهم اشتغل لهم كل حاجه اشتغل لهم غسال و- ومكواجي و- واشتغل لهم بتاع احذيه لما لهم الاحذيه بتاعتهم اشتغل لهم كل الشغلانات اللي اشتغل لهم اي شغلانه طباخ تطبخ لهم الاكل اللي هم عايزينه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وكمان وقل رب ارحمهما يا رب انا رحمتهم بس رحمتي بسيطه على فضلهم انا عايز رحمتك الواسعه يا رحمن يا رحيم هي اللي تشملهم بيها وهي اللي تحطهم بيها يا جماعه صله الرحم صله الأخ- الاخت اللي له اخت ومهملها يا اخي اختك يا اخي اتق الله في اختك يا اخي واتق الله في اولاد اختك يا اخي اتق الله يا جماعه ده ده رحم يا جماعه عارفين يعني ايه رحم خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي اسما من اسمي الرحم ديت بتحوط بالجنين من كل ناحيه قمه الرحمه قمه الحمايه قمه الحصانه ما فيش اي مكروه يقدر ينفذ ليه الرحمن الرحمن اللي رحمته وسعت كل شيء وشملت كل شيء رحمته غرقتك مفيش ضر قدر قدر ينفذ لك من من من خلاله عشان كده الرحم اشتق لها اسم من الرحمن لان الرحم فيها الرحمه الشامله اللي مغطياك ومغرقاك ومحصناك وحمياك الرحم دي هي اللي بينك وبين قرايبك ازاي تقطعها ازاي تقطعها وانت مستني من ربنا ايه لو انت تقطعها مستني من ربنا ايه لو انت فرطت فيها عشان كده يا جماعه عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام اول حديث قاله اول ما دخل المدينه يا ايها الناس ايها الناس نعم يا رسول الله افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه ايه بسلام يعني ايه يا رسول الله بسلام العالم كله الكره الارضيه دي كلها يا جماعه العالم كله اللي تحت التراب واللي فوق التراب واللي في الارحام لسه واللي في اصلاب ظهور الرجال لسه كل ده العالم كله بيقوم يوم القيامه كله ما عندوش غير كلمه واحده يا رب سلم سلم سلم يا رب سلم السلامه يا رب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول باصلوا الارحام تدخلوا الجنه بسلام فيش اي مشاكل اخرويه تقابلك طب لو ما وصلتش الارحام ما عادش فيه السلام بقى هيجي السلام منين إيه؟ لو انت قاطع رحم السلام هيجي منين إيه؟ السلام هيحوطك من ايه هيجي لك من اي ناحيه لما انت قطعت الشجنه اللي من الرحمن اللي هي الرحم لما انت قطعت اللي كانت معلقه بعرش الرحمن الوقت اهو في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها وهي بتتوسل الله بتقول له يا رب هذا مقام العائز بك من القطيع يا رب ظلمت يا رب قطعت يا رب اسيء الي امال الوقت الرحم تقول ايه امال الرحم الايام دي تقول ايه يا جماعه الرأي في الايام بتاعتنا دي اللي ممكن الناس بيرموا اهاليهم فيه اللي ممكن الاخ بيتبرى من اخته وال- والغني في العيله بيتبرى من الفقير واللي ربنا فتح عليه في مركز ولا خد مركز بيتبرى من بقيه العيله و- امال الرحم الأي- زمانها بتشكر ربنا مننا بتقول له ايه زمانها بتشكر ربنا من المجتمع اللي احنا عايشين فيه بتقول له ايه دي عباده من اخطر العبادات الصلاه صله المؤمنين مع بعض صله المسلمين مع بعض ودي صله المسلمين اللي بينهم وبين بعض دم دم انك لازم تعرف قرايبك ولازم تعرف رحمك ولازم توصل لرحمك وتوصلهم وت- وت- وتقربهم منك عايزين نبقى واصلين للرحم يا جماعه يعني التوصيات بتاعتنا اول حاجه احنا في العيد دلوقتي بقى ثلاث ايام والنهارده اليوم الرابع اهو و- اوصل رحمك قضيها زيارات يا اخي قضيها زيارات لقرايبك زور قرايبك وقريباتك زورهم كلهم صلهم يا اخي معاك فلوس صلهم بفلوسك يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى شوف ثوابك عند ربنا شكله ايه دي هديه هديه لاحب ناس اليك واقرب ناس اليك واكتر ناس هتقول ده ما بيحبونيش مش ما بيحبكش يا ابني هي الدنيا الوقت بقت صعبه الدنيا بقت صعبه ده وراه مصاريف وده تكاليف وده يبص لك يحس انك انت مستريح وما سالش عنه في المشكله الدنيا صعبه انما اول ما الناس بقى بتغسل كل الحاجات دي وتقرب من بعض تاني وتتودد لبعض تاني كل ده بيدوب انت في حد هيحبك اكتر من رحمك في حد هيبقى بينه وبينك صله اكتر من دمك وغير كده ربنا يا اخي ربنا سبحانه وتعالى الاربع ايام دول طب الليله نعمل ايه الليله كل واحد يمسك المحمول بتاعه او التليفون بتاعه ويعمل عشر مكالمات لرحمه 10 مكالمات على الاقل ممكن واحد يعمل 20 ممكن واحد يعمل 30 على قد ما تقدر بقى خلص رصيد المحمول بتاعك النهارده على صله الرحم ازاي ورجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق النهارده سلط على هلكه رصيد محمولك بالحق تبقى واحد من اتنين محدش يتحسد غيرهم في الدنيا اللي ربنا اتاه القران واللي ربنا اداله مال سلط على هلكته بالحق سلط يا اخي على رصيد محمولك بالحق يا اخي انك انت تتصل بقرايبك واحد واحد كلمهم بس ده انا في كتير منهم ما اعرفش نمرهم للاسف الشديد للاسف ده حالنا كلنا يا جماعه حالنا كلنا والله العظيم كلنا بلا استثناء كثير من قرايبنا ما- عايزين نوصل لهم مش عارفين اصلا نوصل لهم ما احناش عارفين نوصل لهم ازاي فتخيلوا يا جماعه النهارده اتصل بمن تستطيع 10 على الاقل 10 مكالمات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بلوا ارحامكم ولو بالسلام ولو بس بالسلام عليكم ولو بمكالمه هاتفيه بلوا ارحامكم بالله الارض الناشفه دي الارض اللي اتو- بقت ناشفه واتشققت دي بالله احييها تاني ال- ال- الحاجه العلاقه الناشفه دي بالله طب خليها خليها لينه تاني خلي العلاقه بينك وبين قرايبك كده بلوا ارحامكم ال- اللهيب المحترق ده بله طفيه بماء صله الرحم بلوا ارحامكم ولو بالسلام يبقى 10 مكالمات الليله ان شاء الله باذن الله طيب عايزين إيه يا جماعه عموما عايزين نبقى واصلين للرحمه يا جماعه صل قرايبك وولاد عمك وولاد خالاتك و و و و- واقعد بقى ادخل بقى على قد ما تقدر على قد ما تقدر طب وبرضه العم يوصل لولاد اخوه والخاله توصل لولاد اختها وولاد اخوها والعم يوصل لولاد اخته ما انت انت الكبير يا اخي انت الكبير ونفس الثواب ده ليك انت كمان مش الصغير هو اللي يوصل الكبير صله الرحم مش معناها ان الصغير بس هو اللي يوصل الكبير والكبير يوصل الصغير والكبير يوصل الصغير يا جماعه هو ايه صله الرحم صله الرحم يا اتصالات يا زيارات يا هدايا ما هي صله الرحم اتصالات اتصل يا اخي خلي دايما كده خلي معاك ورقه اعمل ورقه صله الرحم فيها كل قرايبك نمرهم بحيث ان في اي وقت لقيت نفسك فاضي نص ساعه يلا بالتليفون اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اكتب قرايبك في ورقه الواحده كده ورقه صله الرحم كل اسبوعين ثلاثه تقوم ايه مطلع ومتصل بالجميع اعمل ورقه صله الرحم طيب والزيارات زورهم طب وافرض ده هتكسف مش هك- هات هديه جميله هات هديه جميله وادخل يا اخي والناس هتفرح بيك وهتحبك من غير لا هديه ولا حاجه ولكن يا اخي هديه معاك من باب يا اخي مزيد من البر والالفه والود اللي ربنا يرضى بيها عنك اكتر ويحبك بيها اكتر ويأجرك بيها اكتر الهدايا الهدايا يبقى ال- الاتصالات والزيارات والهدايا اولادك خدهم معاك في الزيارات عرف اولادك قرايبك عرفهم عشان يا اخي يطلع عندهم عزوه يا اخي ويطلعوا يقدروا يوصلوا لرحمهم عيني اولادك على صله الرحم عشان يبروك انت لما تكبر يبروك انت لما تكبر مراتك ما تمنعهاش من قرايبها حرام عليك ما تمنعهاش من قرايبها عينها عشان تاخد ثواب صله الرحم معاها ما ت- ده, ده, ده جزء من صله الرحم ولو قطعت الرحم بينها وبين قرايبها وقلت لها اقعدي في البيت وعملت وانت هو هنا هتعمل راجل انك انت تحرم مراتك من صله رحمها طب لو انت عملت كده شوف العق- عقوبه اسم قطع رحم ضايق عليك انت ماشي عليها هي ان شاء الله لان هي مضطره لان هي مضطره ومجبره ال ال الوقت يا اخواني احنا اتكلمنا النهارده في صله الرحم في مشاريع تانية وحاجات تانية مهمه جدا وقيمه جدا ولكن مشاريع صعبه احيانا بعض العائلات الكبيره بتجمع بعضها وتعمل اجتماع كل كذا شهر الفقير ال ال الغني يديله الشاب اللي بيتجوز يساعدوه اللي عايز يبني اوضه في السطوح يبنوها له يبداوا بقى يتكافلوا مع بعض بقى افكار جميله قوي قوي ولكن عايزه ناس عايزه ناس يعني ايه يكون حد من كل عيله كبيره كده يجري ويسعى ويربط الناس مع بعضها ويحسس الاسره الكبيره دهيت بالتواصل بينها وبين بعضها انا والله اتمنى يا جماعه لو اي حد من قرايبي والله العظيم قسما بالله لو اي حد من قرايبي اللي انا ما اعرفوش واللي انا مش عارف اوصل له يعني كثير من اقرب قرايبي انا مش عارف اوصل له اصلا مش عارف هجيب نمرته منين هوصل له ازاي ما اعرفش هو فين حتى وانا ساكن فين لو حد من قرايبي يقدر يوصل لي يبقى جزاه الله كل خير يقدر يسيب لي رقمه على القناه وانا اتصل بيه يبقى جزاه الله كل خير اي حد من قرايبي من ناحيه والدتي او ناحيه والدي يبقى جزاه الله كل خير احنا الوقت بفضل ومنه الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد احنا خلصنا سلسله فرسان العشر يا جماعه خلصنا السلسله الوقت الحمد لله اتكلمنا مع بعض عشر ليالي مع بعض عشر ليالي ورا بعض بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى اتقابلنا يعني الفكره يعني الفكره كان الواحد قلقان منها في الاول هنعمل فرسان العشر هنعمل سلسله عشر ذي الحجه طب افرض ال- يعني الموضوع برضو مش معهود قوي يعني ان ان يجي ال- الناس مش متعوده ان ده موسم افرض الناس ما تفاعلتش ولكن ربنا قدر ان من اول درس ايام لا تعوض اللي كان عن عشر ذي الحجه حصل تفاعل الواحد ما كانش متوقع اصلا تفاعل ما شاء الله لا قوه الا بالله الواحد ما كانش متوقع ان الناس لما بتحمس على العمل الصالح بتتحمس للدرجه دي ان الناس بتسخن للدرجه دي ان الناس فيها الخير ده كله بس محتاجه اللي يشجعها اللي يبصرها اللي يجيب لها الاحاديث بتاعه الرسول وايات القران ويحطها قدامها ويقول لها شوفي ربنا بيقول ايه وشوفي الثواب شكله ايه اللهم لك الحمد يا جماعه اتكلمنا عن فرسان الذكر وعملنا مشروع خطير جدا ورقه الذكر ورقه الذكر وقلنا الاذكار اللي فيها والسلسله طبعا كلها على موقع ويتو الله يعني اللي عايز يجيبها على موقع الطريق الى الله باذن الله ورقه الذكر وقلنا ب- من ضمن الاذكار لو تفتكروا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ابن مسعود بيقول من من ظن بالمال ان ينفقه معاك ملايين ومش عايز تصرف وعجز عن الليل ان يكابده مش قادر يقوم الليل وجبن عن العدو ان يجاهده ومش قادر يجاهد يعمل ايه فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اتكلمنا عن كنوز الذكر اتكلمنا في حلقه تانية عن كنوز الصيام عن فرسان الصيام واتكلمنا ازاي عن العباده الخطيره العباده العظيمه دي العباده الرهيبه اللي اليوم بتاعها بيبعد وجهك 70 خريف عن النار بتقطع مسافه غيرك بيقطعها 70 سنه في 70 سنه في الطريق اللي ربنا بتقطعها في يوم واحد بالصيام غيرك ممكن يقعد بعبادات تانية يقعد 70 سنه انت بعباده الصيام تقطع المسافه دي كلها في يوم واحد بس امتنعت فيه عن الطعام والشراب والشهوه لاجل الله اتكلمنا على ان الصيام بيخلي السحور بتاعك عباده ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين هنقطع يا جماعه هنقطع بات الذكر مش هنقعد جلسات ضحى بعد كده ونذكر ربنا فيها الاذكار الرهيبه دي اللي احنا قلنا عليها هنقطع بات الصيام ما عدتيش هتصوم اثنين وخميس يا جماعه خلاص ان شاء الله باذن الله 13 و14 و15 اهم جايين اهم 13 و14 و15 الخميس والجمعه والسبت بس الخميس حرام صيامه لانه من ايام التشريق الثلاثه اللي حرام صيامها يبقى احنا الاسبوع ده ان شاء الله هنصوم جمعه وسبت 14 و15 الجمعه الجايه والسبت 14 و15 وبعد كده نوصل تاني اثنين وخميس باذن الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن فرسان القيام فرسان الاسحار لما سيدنا داود ربنا قال له يا داود ان لي عبادا احبهم ويحبونني واشتاق اليهم ويشتاقون الي اتدري يا داود ان قلدتهم احببتك سيد ربنا بيكلم نبي بيقول له قلدهم وانا احبك اهدى ايه يا جماعه العباده العظيمه دي يا داوود اذا جاء الليل فرشوا الي جباههم ونصبوا الي اقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي فهم بين سارق وشاكي وبين متأوه وباكي اتدري يا داوود اعطيهم ثلاثا لو ان السماوات السبع والاراضين السبع في ميزانهم يوم القيامه لاستقللتها عليهم يا داوود اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم أتدري يا داود أقبل عليهم بوجهي أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه يا فرسان القيام هنبطل قيام بعد 10 ذي الحجة هنبطل قيام احنا قلنا المفروض ان ان شاء الله الساعة 10 بالليل او 11 بالليل خلاص الحياه تقف عشان اللي عايز يصلي قبل الفجر طيب اللي مش قادر يصلي بعد العشاء بس يبقى ورد ثابت يا جماعه ما نضيعش العبادات دي بقى السلسله دي عملناها عشان يبقى 10 ذي الحجه بدايه وليست موسم وعدة عشان يبقى بدايه يا جماعه اتكلمنا عن فرسان الدعاء وقلنا يا جماعه ان زمان كان الواحد معتقد ان احنا محتاجين دعاء والله العظيم انا غيرت رايي والله يا جماعه اللي انا اكتشفته ان احنا احنا محتاجين دعاء احنا محتاجين دعاء ليل نهار يا جماعه يا اخواني احنا كلنا مرضى وكلنا عندنا ممكن مشاكل وفيها مشاكل ماديه ومشاكل في, في اجتماعيه و- و- وقضايا هموم في الدين وعبادات مش قادرين عليها ومشاكل في الاخره وذنوب قديمه وفتن مقابلانا وناس اعداء مترصدين لنا كلنا يا جماعه عندنا مشاكل هنعيش ازاي من غير كلمه يا رب وقلنا انك انت ثبت الوتر كل ليله قبل ما تنام ولما تيجي في الركعه الثالثه ارفع ايدك بقى وكتر من الدعاء يبقى ليك وقت ثابت ثابت تقول فيه يا رب زائد ما بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد لا يرد زي دعاء الصائم حتى يفطر لا يرد لا يرد اول ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تجري على الجامع تلحق تصلي السنه وتقعد تدعي ربنا اتكلمنا عن فرسان القران وقلنا انك انت كل حرف بعشر حسنات انا كنت زمان اقول يا جماعه هو القران كتاب كل اللي فين الحرف بعشر حسنات واقعد اسخر من اللي بيقول الكلام ده دلوقتي والله يا جماعه الواحد غير رايه انا دلوقتي بمسك المصحف اقول يا رب الكتاب ده الحرف فيه 10 حسنات ليا عندك يا رب وممكن لو انا خاشع في القراءه تضاعف ليا يا رب ايه الفضل المبين ده ايه يا رب النعمه العظيمه دي يا رب ايه يا رب ايه يا رب النعمه الكريمه العظيمه منك دي يا رب الواحد فرحان يا جماعه فرحان ان ديننا فيه كل الفضائل دي فرحان بالكنوز دي زوجتي بتقول لي وانا جاي انت كل ما تتكلم عن عباده يعني كان العباده دي اخطر شيء في الدنيا او لا اعمل ايه انا كان واحد قدامه كنوز كل كنز ملوش مثيل على وجه الارض اما اجي اتكلم عن كنز الصيام ملوش مثيل طب كنز الصلاه ملهاش مثيل طب كنز الصدقه ملوش مثيل طب كنز صله الرحم ملوش مثيل نعمل ايه كنوز ربنا اداها لنا كنوز ربنا افاض بها علينا هنضيعها ها قيام الليل لازم ورد الصيام اثنين وخميس ان شاء الله او يوم في الاسبوع باذن الله ذكر الله في جلسه الضحى اول ما تكبيره الاحرام اول ما التكبير في الاذان يجي ننزل عشان ندعي وعشان نصلي السنه ونلحق الصف الاول وتكبيره الاحرام ما ننساش يا جماعه هذه الكنوز اللي احنا كلنا عشنا فيها وتدبرنا فيها وعشنا معاها 10 ايام كانوا 10 ايام من الجنه والله يا جماعه الحمد لله والشكر لله ان شاء الله باذن الله باذن الله هناكل بقلاوه يوم القيامه ان شاء الله باذن الله لما نيجي نلاقي كل الحسنات دي يا بخت اللي صلوا واللي صاموا كل سنه وانتم طيبين يا اللي قمتوا الليل مبروك يا اللي صمتم مبروك الواحد ساعه يوم عرفه وعرفه بيقر... يوم عرفه وال- والمغرب بي- بيقرب الواحد قلبه كان ك- كان قلبه مرجوف ليه مرعوب احسن يعني احسن خ... اول ما الاذان ادى الحمد لله يا رب تسعة ايام عندنا على الصمم يا رب اللهم لك الحمد يا رب تسعة ايام في ميزان العبد ان شاء الله يا رب باذن الله يا رب القبول يا رب من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه يلا يا جماعه يلا موسم من المواسم الخطيره جه وخلاص بيقفل وبيودع المواسم ما بتخلصش وما بتنتهيش وكرم ربنا واسع وياما لسه المواسم جايه باذن الله نقوم بقى ونكمل باذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم اللهم يسر لنا صلة أرحامنا اللهم يسر لنا صلة أرحامنا اللهم أعنا على صلة أرحامنا اللهم إنا نتوسل إليك ألا تجعلنا ممن يقطعون أرحامهم اللهم أعنا اللهم أعنا على صلة أرحامنا يا رب اجعلنا ممن يصلون ما أمرت به أن يوصل يا رب ويخشونك ويخافون سوء الحساب اجعلنا من واصل الأرحام يا رب يا رب اجعلنا ممن يبل الأرحام ببللها يا رب يا رب يا رب أعنا على القيام والصيام والذكر والشكر أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اوعوا تنسوا العشر مكالمات الليله بتوع صله الارحام تخليص الرصيد على صله الرحم يا رب يا رب يوفقنا كلنا ونعملهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كل سنه وانتم طيبين